بسم الله الرحمن الرحيم موقع موقع الطريق إلى الله الطريق إلى الله يقدم يقدم
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، بإذن الله عز وجل هنستكمل مع بعض آه، دورة بصائر قرآنية الجزء الثاني في شرح جزء عامة آه، بنكرر دايما ان احنا قلنا ان كان الغرض الاساسي من الجزء الاول من دورة بصائر قرآنية تحويل اهمية القرآن وتدبر القرآن من مجرد معلومة عندنا الى ان هي عقيدة تستقر في القلب العقيدة الانسان بينافح عنها بيجاهد من اجلها بيبحث عنها حتى تستقر في قلب الإنسان قلنا الجزء الثاني هو بداية للارتباط التفصيلي فكان الجزء الأول ارتباط مجمل إن القرآن مهم آه، القرآن لازم نتدبره القرآن نور القرآن هدى بصائر بينات طيب عايزين نبدأ الحاجات دي تدخل في حياتنا فلازم يحدث آه، ارتباط مفصل بكتاب الله عز وجل قلنا هنبدأ بما بدأ آه، نزول القرآن غالب صور جزء عامة صور آه، يعني مفصلة طرقات سريعة على قلب الإنسان الغافل أول ما نزل غالب الصور طبعا أول من أوائل ما نزل من القرآن وكان في خلاف في بعض صور جزء عام أصلا إن هو مدني آه، وبل بل في فعلا بعض الصور مدنية لكن احنا قلنا هنبدأ مع جزء عام بإذن الله عز وجل مع بعض بفضل الله آه، خدنا سورة النبأ وسورة النازعات والنهاردة بإذن الله مع بعض في سورة عبسة هذه الصورة العظيمة آه، سورة آه، عبس وتولى على خلاف في تسميتها أيا كان بياخدوا أول كلمة أو أول آية وبتسمى أو سورة عبسة حقيقة الصورة دي صورة عظيمة جدا و يعني الواحد بيتحرج وبيجد في صدره حرج انه يشرح هذه الصورة وخاصة لأنها عتاب من الله عز وجل بدايتها للنبي صلى الله عليه وسلم والإنسان يخشى أنه لا يوفي النبي صلى الله عليه وسلم حقه صلى الله عليه وسلم آه، ويخاف غصب عنه وبيكلم حتى ولقيت آه، سبحان الله المعنى ده أشار ليه بعض المفسرين أنه كان متهيب و- وتردد كثيرا أنه يكتب في هذه الصورة آه، حفظا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم لأن احنا آه، بجهلنا وممكن زلات ألسنتنا ما ما نستطيعش نوفي النبي صلى الله عليه وسلم حقه فطبعا أولا لازم يعني نفهم زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وإن ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يرتبط الناس ب- بالدعوة وربنا سبحانه وتعالى رب الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت إنك ميت وإنهم ميتون إيه، ربنا سبحانه وتعالى أراد أن الصحابة يرتبطوا بكتاب الله عز وجل إلى يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم ربنا حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن ربنا ما أرادش أن الارتباط الدائم يكون بشخص النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا أن الله عز وجل لحفظ هذا الدين إما حفظ النبي صلى الله عليه وسلم من الموت أو حفظ القرآن من التغيير الله عز وجل ب- يعني بحكمته سبحانه وتعالى وبعلمه اختار ان القران هو اللي يحفظ من التبديل مش ان شخص النبي صلى الله عليه وسلم- صلى الله عليه وسلم يحفظ من الموت ولكن سنه النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي ربنا يقيض لها رجالا يحفظونها دي بس كانت مقدمة هامة عشان لو الإنسان آه، صدر منه يعني وأنا بتكلم آه، أي كلمة ما, ما, ما توفيش حق النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا مهما تكلمنا عن فضل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة وقد إيه المجهود اللي بذله صلى الله عليه وسلم لن نوفي النبي صلى الله عليه وسلم حقه ولن يوفيه حقه إلا ربنا سبحانه وتعالى لذلك احنا لما بنيجي اه، ب- بنؤد- بنقدم جزء من الشكر ب- بنطلب من ربنا انه يصلي على نفسه لان احنا ما نعرفش نؤدي الشكر احنا دورنا نقول يا رب صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لان احنا دورنا ما- مش هنعرف ن- مهما عملنا مش هنعرف ن- يعني ن- ن- نرد هذا الفضل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم طيب بدات السوره اه، بعتاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم موقف معروف طبعا موقف ابن ام مكتوم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقعد يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان فيه آه، الكبراء والعظماء والاغنياء من قريش وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظه آه، يريد آه، آه، ان أن يسلم هؤلاء ودايما الداعيه بيبقى آه، نفسه في ايمان امثال هؤلاء لان دول لو امنوا في ناس كتير جدا متاثرين بهم فحرص النبي صلى الله عليه وسلم هنا مش على أموالهم ولا على ما معهم من مال أبدا ولكن إن هؤلاء العظماء قد يسخروا هذه الأموال لنصر دين الله عز وجل وإحنا بنمر فترة استضعاف وفترة الاستضعاف الإنسان بيبحث عن أي مخرج تلاقي عايز طب ممكن فلان يسلم طب ممكن فلان ينصر الدين طب ممكن فلان يسخر الادوات اللي معاه ففتره الاستضعاف انت بتبحث عن اي مخرج في وسط الاستضعاف المكي ويجي ابن ام مكتوم وي- ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مره وهو اعمى انه إيه، يلتفت اليه او ي- يترك هؤلاء العظماء والنبي صلى الله عليه وسلم مرتبط بهؤلاء فعبس النبي صلى الله عليه وسلم مع انه كان اعمى وابن ام مكتوم ما شافش رضي الله عنه ما شافش ده كان اعمى ومجرد العبوس وال- والتولي عنه والاعراض عنه والاهتمام بعظماء قريش وتمني ان دول يسلموا نزل العتاب طب ليه العتاب وتعالوا نشوف عايزين نمشي مع تفاصيل الايات اللي في السوره ربنا سبحانه وتعالى في اول السوره بيقول عبس وتولى ان جاءه الاعمى بدات السوره بملمح آه، قسمات لوجه النبي صلى الله عليه وسلم وهنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الداعية الأول اللي المفروض يسير على نهجه الدعاء فلما الله عز وجل يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم ده المفروض الداعية يحط العتاب ده في حسبانه وإنه ممكن يقع في هذا ده طبيعي بدأت بقسمات الوجه وده يدل ان قسمات وجه الداعية لازم ياخد باله منها ان ملامح وجه الداعية لازم ياخد باله منه الانسان وهو يسير في الطرقات بين الناس مجرد انك تنسى القاء السلام على الناس ده ممكن يخلي الناس تزعل منك انا اذكر في احدى المعتكفات آه، في رمضان آه، في وسط الاعتكاف آه، في اليوم الخامس او السادس من الاعتكاف فجأة لقيت احد الدعاء اللي كان معتكف معايا جايب اخ وجاي بيقول لي انا عندي عتاب صغير فبقول له في ايه فلقيت الاخ اللي معاه بيبكي فانا بقول للاخ ال- ال- الصغير بقول له انت بتعيط ليه فالداعيه بيقول لي ده هو زعلان منك انت اذيته قلت له انا ده انا جاي مستغرب من وعي. فقال لي هو جه اكتر من مره يكلمك وانت كنت مشغول ومتجاهل بترتيب الاعتكافات فاعتقد انك انت ما بتقباش له او مش واخد بالك منه فبكى فممكن قد ايه قسمات وجه بس الداعيه وملامح وجه الداعيه قد تؤثر في المدعو وانت لا تشعر إيه ال- انك تحافظ على الابتسامه وتحافظ على السكينه والطمانينه دي بتبث مشاعر للمدعوين فالداعيه لازم يبقى واخد باله حتى من قسمات الوجه حتى من القاء السلام كان برضو اخ داعيه في منطقه فناس زعلانه منه ليه لك بينسى يسلم علينا في الرايحه والجايه يعني مجرد أشياء بسيطة جدا لكن الداعية في كلماته في نظراته في قسمات وجهه في حركاته لابد أن يكون على حذر يعني مجرد أن يلقى الناس بوجه طلق وبوجه متبسم ده أمر مهم جدا فإن البداية تبدأ ب- بعتاب في قسمات الوجه النبي صلى الله عليه وسلم اللي أصلا الأعمى ابن أم مكتوم رضي الله عنه الصحابي الجليل وهو أعمى لم يرى ذلك جه فيها عتاب يبقى مجرد تغيير الوجه بتاع الداعية ممكن الداعية يتسأل عنه ويتسأل طب أنت عملت كده ليه طب أنت لما قابلت فلان آه، ما ما قابلتوش لم يعني ت- تهش له وتبش النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لما كان يأتيه الأقوام فيقول مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويبشرهم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة تبشرهم وتهون عليهم الأمور فدي البداية العتاب في قسمات وجه النبي صلى الله عليه وسلم طيب عبس وتولى تولى مش بس الإعراض مش بس سابه والتفت لعظماء قريش لا ده تولى أي ذهب إلى ما هو أولى ودي نقطة مهمة جدا ترتيب أولويات الداعية مش كما يرى الداعية ولا بمتغيرات الواقع في معطيات شرعية وفي معايير ربنا سبحانه وتعالى وضعها لازم الإنسان يسير عليه فربنا بيقول عبس وتولى أي اتجه إلى ما هو أولى في حسبانه انا لما اتولى شيء يعني بسيب حاجه مش بس بسيبها زهدا فيها لا انا بسيبها لان انا ارى ان في حاجه اولى منها فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظه راى ان الاولى ان يتجه الى دعوه عظماء قريش وان يترك الصحابي المقبل طيب فربنا هنا سبحانه وتعالى عمل له موازنه طيب دول عملوا ايه وده عمل ايه ده كان جاي صفته عامله ازاي وهم صفاتهم عاملين ازاي بحيث ان الانسان يعرف يرتب الاولويات لو ما عنده فيه إيه، مجهود يبذله هنا ومجهود يبذله هنا مش بمزاج الداعيه يعني انا مثلا في مدعو طالب مني حاجه ومدعو تاني طالب مني حاجه انت هنا بيتعارض عند التعارض لازم تقدم الاولى انك تقدم فلان او فلان مش بالمصالح الشخصيه ولا الحزبيه ولا الفئويه ولا الماديه ولا الاجتماعيه مش معنى ان فلان ارقى اجتماعيا او فلان اغنى او فلان اقرب ليا او فلان بيسمع كلامي او فلان منتمي لجماعتي او فلان لا مش دي المعايير اللي بنقيم على اساسها مش دي المعايير اللي بتخلي الانسان يختار ايه هو الاولى او ده من قبيلتي او ده من اسرتي او ده هيفيدني بعد كده مش في معايير ثابته ربنا سبحانه وتعالى وضعها ومبثوثه في القران وفي السنه فهنا عبس وتولى طيب هل مجرد العتاب مجرد ان رجل صحابي كان اعمى وزعل من الموقف فربنا نزل العتاب هل مجرد واحد زعل إيه طب ما الداعيه ممكن يخطا اخطاء كتير غصب عنه يعني غصب عن الداعيه بشر بيتحرك وسط الناس غصب عنه ممكن يغلط هل مجرد هذا العتاب وهذه الصوره اللي تتسمى باسم الموقف يعني تغير في قسمات الوجه الصوره اسمها صوره عبسه يعني صوره كامله بالرغم ان لها اغراض اخرى وقضايا دعويه اخرى وخاتمه اخرى هل الصورة العظيمة دي والتسمية صورة وربنا سبحانه وتعالى ينزلها في القرآن ويحفظها إلى يوم القيامة هل مجرد عشان شخص زعل؟ لا أبدا ده الأمر أخطر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى عصمه في تبليغ رسالة وقال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان أمنيات الأنبياء هي إيه؟ هي أن يستجيب الناس كلهم إلى دعوتهم هذه الأمنية أن الناس تسلم الشيطان ممكن يستغلها ممكن يستغل أمنية مثلا أنا كداعية أو أي شخص كداعية عايز الناس تسلم فيجي له الشيطان يستغل هذا الحرص على إسلام الناس فيقول له إيه بلاش الكلام ده انت متشدد انت ممكن تركن للظالمين انت ممكن تؤخر البيان دوت انت ممكن تغير في الدعوة فممكن الشيطان يستغل هذه الأمنية بالنسبة للأنبياء ربنا قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان ربنا بيحفظ الأنبياء من ذلك ان هم يغيروا او يبدلوا لكن بالنسبة للدعاء لا ما خدناش الدعاء ما خدوش العهد ما خدوش الوعد بكده فلا بد ان يكونوا على حذر من ذلك فهنا الصوره هي قد تكون بالنسبه للدعاء غير النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه للدعاء دي بدايه الانحراف عن مسار الدعوه انك تبدا تراضي البشر وتبدا تضع معايير ارضيه لتقييم المدعوين اه ده غني يبقى انا هقدمه على الفقير ده ينتمي لجماعه انا هقدمه على اللي مش منتمي ليا ده اه اجتماعيا اعلى انا هقدمه على ده بيبدا البشر يضعوا معايير اخرى في الدعوة غير اللي ربنا أرادها وتبدأ الدعوة تنحرف بدايات صغيرة صغيرة إلى أن تنحرف بعيدا عن المسار اللي ربنا يريده وأن ربنا سبحانه وتعالى وضع أن الداعية له هدف أساسي وهدف رئيسي وهو تزكية الناس وما يدريك لعله يزكى وما عليك ألا يزكى انت ليك وظيفة أساسية الذي يأتيك يطلب هذه الوظيفة منك وهي التزكية لا تتردد معه قد تتعارض بعض المجهودات عند الداعية والأعمال عند الداعية يرتب هذه الأولاد بما يرضي الله عز وجل طبعا ده عايز استقراء من القرآن والسنة لكن مش الترتيب الأوحد اه أن طالما الغني يقدم على الفقير أو اللي, اللي تبعي يقدم على اللي مش تبعي أبدا هنا ربنا حط معايير منها المقبل بيقدم على المعرض دي إحدى المعايير اللي جت في الصورة اللي جاءك غير اللي مستغني ربنا قال أما من استغنى فأنت عنه تلاها وأما من جاءك يسعى يبقى لما يبقى عندي اتنين واحد غني واجتماعيا أعلى وتبعي وبيحبني وممكن يسمع و و و و و ويعني ايا كان في مواصفات كتير حلوه بالنسبه لك انت كشخص وشخص تاني فقير واجتماعيا اقل ومش تبعك لكن هو مقبل ويريد أن يتزكى وده معرض أنت المفروض لما يحصل تعارض في المجهودات تقدم هذا لأن ربنا اللي قال أما من جاءك يسعى مش عايزين المعايير الرأسمالية المادية اللي انتشرت ونشرها الغرب في العالم تؤثر على معايير الدعاء الدعاء عندهم معايير ربانية ودي أهم نقطة في الصورة ضبط المعايير عند الداعية ألا يتأثروا بالمعايير الأرضية معايير المادة لكن لهم معايير ربانية وضعها الله عز وجل والإنسان هيسأل الداعية هيسأل لماذا قدمت هذا على هذا ربنا سأل سيدنا عيسى أأنت قلت للناس السؤال ده هيتسأله كل داعية أأنت قلت للناس هذا الكلام ما الدافع من وراء هذا الكلام ماذا تريد من هذا الكلام ما الغرض من هذا الكلام لماذا فضلت فلان على فلان سيسأل الداعية أقول حتى عن قسمات الوجه جاء العتاب هنا باسم عبسة حتى عن قسمات وجهه ليه هششت وبششت لهذا الظالم وأنت تعلم أنه ظالم لماذا هششت وبششت له هل لك غرض شرعي هل لك حجة شرعية تقولها أمام الله عز وجل كل هذا سيسأل عنه الداعية نسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا وأن يسددنا وأن يوفقنا عبس وتولى طيب إيه إيه السير وتتبع الحدث ده من السير له يطول لكن احنا عايزين نمشي مع القران القران جاب كلمه ان جاءه الاعمى امتى النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى امتى النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت قسمات وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم واتجه الى ما هو اولى القران بيقول ايه ان جاءه الاعمى أن هنا لها معنى من اثنين إما لأن جاءه الأعمى تعليلية أو أن بمجرد أن جاءه الأعمى زي كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إما لأنه رأى نفسه استغنى أو بمجرد أن رأى نفسه استغنى والاثنين تمشي يبقى التغير عند النبي صلى الله عليه وسلم حصل بمجيء الأعمى يبقى أول لما هو كان يبقى نتخيل مشهد النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو العظماء والكبراء من قريش اول لما جه روايات بتقول لانه هو قعد يشد في ايد النبي صلى الله عليه وسلم او قعد يشغله عن دعوه الاخرين انما القران بيقول بمجرد المجيء حصل التغير داخل نفس النبي صلى الله عليه وسلم وظهر ذلك على وجهه صلى الله عليه وسلم يبقى مجرد مجيء الاعمى اه يبقى هنا الداعيه ممكن يكون في صدره حرج من وجود بعض الفقراء معاه وشايف ان وجود بعض الفقراء قد ينفر وجود الاغنياء لا التقسيمه دي مش المفروض ما تبقاش عند الدعاء بل هذا الحرج الصدر اللي داخل صدور بعض الدعاء انه يتحرج ان يكون في المدعوين بعض الفقراء وان ده قد ينفر الاغنياء هذا الحرج ما ينفعش يبقى في صدر الداعيه يبقى الداعيه مطالب انه ياخد باله مما يحدث في داخل صدره مما يحدث في داخل نفسه ان هو متضايق من فلان حاسس بحرج من وجود فلان ليه انت حاسس بالحرج ده لماذا لامور ومعايير شرعيه يرضى الله عز وجل فالقران هنا بيقول بمجرد مجيء الاعمى لسه ما حصلش انشغال او السبب هو مجيء ما قالش ان الاعمى شغله تعبير القران قال ان جاءه وقال للاعمى طب ما قالش ليه ابن امه مكتوم وهيعرف من السيره انه اعمى يبقى لان السبب ان هو اعمى يبقى مجيء واحد فقير اعمى ده خلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ان هو يعبس في وجهه ويتولى ويعرض عنه الى هؤلاء ويشعر بحرج في صدره ان يظن الاغنياء ان هؤلاء هم اتباع الانبياء وهذا حق هيظل هؤلاء هم اتباع الانبياء وهرقل كان عارف كده لما سال الاتباع الاكثر الاغنياء والفقراء قال الفقراء قال وكذلك ابو سفيان لما قال الفقراء قال وكذلك اتباع الانبياء اذا ما ينفعش الداعيه فلا يكن في صدرك حرج منه ما ينفعش الداعية يشعر بحرج من السنن الكونية والسنن التشريعية ما ينفعش وجود الحرج في الصدر أول لما تحس بحرج في صدرك من شيء من من الدين اعرف أنه قصاده هتترك شيء فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أول لما صدرك يضيق بشيء اعرف أنك مش هتعرف تقوله كويس لو صدرك عنده ضيق مش قادر تتكلم عن الامر معروف والنهي عن المنكر هتلاقيك ما بتامرش والمعروف والنهي عن المنكر كويس لما تجد في صدرك ضيق وحرج من الولاء والبراء هتلاقيك مش عارف تطبق تطبق الولاء والبراء كويس كذلك من الجهاد كذلك من الايمان والكفر والفسق والنفاق من هذه المعلومات العقديه اللي تصدر للناس وتبين للناس لما تجد في صدرك حرج من الغيب من الاحاديث والايات القرانيه والاحاديث التي تحدثت عن الغيب عندما تجد في صدرك حرج من هذه الأشياء لن تستطيع أن تبلغها كما يريدها الله عز وجل هتلاقيك قاعد زي مثلا اللي في صدره حرج من جهاد الطلب يقعد يقول أصل الإسلام انتشر دفاعا عن النفس وهو ما استعملش السيف ويجد تأوي ويقعد يجيب كل أحداث السيرة والتاريخ ويبررها حتى لأن ليه؟ لأن في صدره حرج من ذلك فلا ينبغي أن يكون في صدر الداعية أي حرج من أي تشريع وضعه الله عز وجل أو من أي سنة سنها الله عز وجل يبقى إذا عشان ما نتوهش من الكلام دلوقتي الصورة بدأت بملمح من قسمات وجه النبي صلى الله عليه وسلم في موقف أثناء الدعوة وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لو احنا اعتبرنا يعني ان ترتيب الصور النبأ والنازعات دي أوامر لإلقاء النبأ على المجتمع ودعوة الناس عن يوم القيامة وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم نزل بهذه الأشياء وتكلم وكان حريص على إيمان الزعماء بنقول إن اللي حدث ده مش مجرد تخليد لموقف بسيط إن شخص زعل فالموضوع مرضية له وإن كان ده يعتبر يعني جبر الخواطر أمر معتبر في الشرع لكن الموضوع أكبر من ذلك احنا بنقول الموضوع قد يؤدي إلى انحراف في الدعوات قد يؤدي إلى انحراف في الدعوات ودايما كان القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم بيبدأ يلحق الموضوع من الأول خالص لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا هو معصوم من ذلك لكن الدعاء لابد أن يكونوا على حذر من هذه الأشياء فبنؤكد تاني هذه القاعدة لا ينبغي أن يكون في صدر الداعية أي حرج من أي سنة شرعية وضعها الله عز وجل وبينها في القرآن أو في السنة النبوية ثم يقول الله عز وجل وما يدريك وما يدريك لعله يزكى الكلمة دي مهمة قوي بالنسبة للداعية ليه؟ أحيانا الداعية لا يتوقع الخير اللي جوه الإنسان هو مثلا أنا ليا تقييم فيجي مثلا واحد بادئ يلتزم او مدعو فانا اقول اه لا لا لا فلان ده هتلاقيه مثلا ايه مش هيعرف يعمل حاجه او ده فقير ومستواه التعليمي بسيط فده بلاش ضيع وقتك معاه هذه المعايير في التقييم بتبقى خطر انا عارف ان واحد تاني هيقول لي لا ما احيانا بيتعارض وانت بتقدم انا مش بتكلم على التعارضات انا بتكلم على اعطاء هذا التقييم ابتداء انك تقول لا لا لا انا مش هدي لده وقت يعني هدي لده ويبقى الموضوع له اعتبارات اخرى لكن ربنا بيقول لك وما يدريك لعله يزكى انت ايش عرفك الخير اللي جواه انت ايش عرفك ان الاعمى ده ممكن يفيد الدين قد ايه احيانا انت لا تتخيل كل انسان بداخله ايمان انت لا تتخيله وايضا بداخله فجور انت لا تتخيله واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا وفي الاخر اصبح كالكلب يلهث وقاتل الماء اللي كان يشوفه وهو بيقتل يقول ده لا يمكن يبقى جواه خير ابدا الله عز وجل انزل له ملائكه وحرك له الارض ربنا حرك الارض عشان شخص فانت وشخص قاتل انت لو شفته في الاول تقول لا يمكن ابذل وقت مع ده وتقول لا يمكن ده مفيش فيه فايده وقتل اخر ما قتل قتل راهب وقتل واحد عامل لدين الله انا لا يمكن ابدا يكون في امل فانت وما يدريك انت ليك وظيفة انه قد يتزكى انت عليك ان تطرح ايات القرآن وبطريقة وتبين, له وتبين انت له آيات القرآن وما يدريك ماذا ستفعل هذه الآيات في هذه النفس البشرية هذه الآيات القرآنية التي قد تؤثر بل بالفعل تؤثر في الحجر ولو نزلت على جبل لدكته ولا رأيت الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله وما يدريك ما تأثير هذه الآيات في هذا الشخص هذا الشخص قد يتغير قد ينقلب قد يفيد الدين بأشياء أنت لا تتخيلها الاثر المشهور وان كان في ضعف سندا لكن تناولته السير نعيم بن مسعود لما قال له خاذر عنا ما استطعت انت وما يدريك ماذا سيفعل في الاحزاب نعيم بن مسعود وانه كان ربنا يجعله سبب في حل ازمه رهيبه في ازمه في غزوه الاحزاب انت وما يدريك اللي قدامك ده ممكن يعمل ايه فكلمه بتعرف الداعيه انه لا يعتمد على تقييمه وان ما ياخدش التقييم الابتدائي اللي بيشوفه من الاول ما اول ما بيتعرض لشخص غصب عن الانسان بيعمل تقييم ابتدائي لشخص وان هو ممكن غصب عنه كمان يبدا يصنفه ودي من الاخطار للاسف اللي وقعنا فيها وادت الى التحزبات والتفرقات انت وما يدريك ايه اللي هيحصل جواه لما يتعرض الى ايات القران انت دورك تعريض الناس لايات القران يتلو عليهم اياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه ده دورك انت وما يدريك ايه اللي هيحصل منه ليه تقول لا ده ربنا بيقول على الكافر أجره حتى يسمع كلام الله حتى يتعرض لهذا النور ثم وما يدريك ماذا, ماذا سيحدث بعد هذا فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك طيب ايه اللي هيحصل له لما يتعرض لآيات القرآن حاجة من اتنين لعله يزكى أو يذكر المرحلة الأعلى ودي اللي بدأ بيها وده اللي كان ابن أم مكتوم أهل لها رضي الله عنه أنه يتزكى التزكي ده عبارة بعد ما أن تفاعل مع آيات القرآن تفاعل حقيقي وتطهرت النفس ونمت النفس التزكي ده فيه نماء وطهارة الزكاة فيها معنيين وكنا ذكرنا ده في سورة النازعات الزكاة فيها معنيين النماء والطهارة وده أعلى حاجة تحصل لما الإنسان يتعرض للقرآن ودي نفس الكلمة اللي جت لما ربنا برضو قال لسيدنا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له هل, هل لك إلى أن تزكى فإذا كان ربنا بيقول لسيدنا موسى روح قل لفرعون هل لك إلى أن تزكى انت وما يدريك ابن أم مكتوم هو هيتزكى وهو مسلم أصلا يزداد في التزكي فهنا ربنا بيقول وما يدريك لعله يزكى طيب افرض مش هيتزكى يعني ايه مش هيتزكى افرض إيمانه مش هيزيد طب انا اكلم واحد ليه وفي احتمال ان ايمانه ما يزيدش الاحتمال الثاني انه يتذكر ايه الفرق بين التزكي والتذكر التذكر المعلومة في الذهن لسه ما غيرتش في القلب لكن هي لسه معلومة جواه المعلومة دي بتفضل في عقله ممكن تنفعه قدام في يوم من الايام او يذ... عشان كده ربنا قال او يتذكر فايه فتنفعه الذكرى يعني ممكن تنفعه في المستقبل يعني مثلا انت كلمت واحد عن الاثر الدنيوي للدين وعن الدار الاخره وعن موت الفجاه وعن حسن الخاتمه وعن سوء الخاتمه الكلام بتاعك ما توغلش الى القلب ما خلاهوش وهو قاعد قدامك ياخد قرار الان بترك المعاصي والالتزام لا المعلومات لسه ما تغ- ما توغلتش للقلب ما وصلناش لمرحله التزكي المعلومه في مرحله التذكر لسه يقوم الشخص ده ياخد المعلومه بتاعتك ويمشي ما يتغيرش فانت معتقد انا ضيعت وقت معاه انا ال- الواد ده ما فيش منه امل انا كلمته كتير المعلومه دي لسه جواه يوم يموت لواحد صاحبه آه، والده يمرض يخسر فلوس يحصل موقف يتذكر هذه المعلومات فيتزكى فياتي القدر بتقدير من الله عز وجل للوقت اللي يحدث فيه التزكي فكلمات الداعيه هي عباره عن طرقات على جدار الغفله لا تتعجل يعني لما تيجي تضرب على جدار الغفله بتاع واحد وما يتكسرش اعلم ان باذن الله هذه الطرقه يعني على الاقل ايه هزت الجدار خلت الجدار هش عشان الخبطه اللي بعدها اللي ممكن ما تجيش منك ممكن تيجي من الاقدار ممكن تيجي من دعايه تاني ممكن تيجي من موقف يعني من الدنيا تمطر في بق- في وقت عجيب ان هو يتوه ويدعي ربنا مثلا انه يحصل له موقف عجيب فأنت لا تدري ماذا سيحدث من كلماتك فالداعية لا ييأس أبدا مما يلقيه من كلمات وما يدريك المرحلة تزكي دي المرحلة الأعلى المرحلة الأقل أو يتذكر فتنفعه الذكرى وبعض العلماء كان فرق ما بين يتذكر ويتذكر قال يتذكر ده إيه، إيه، المعلومات التفصيلية يعني واحد مركز يتذكر معلومات مجملة يعني كمان حتى لو هياخد كلامك مجمل مش مشكلة أو يتذكر فتنفعه الذكرى أي فتنفعه في المستقبل هذه الذكرى يبقى أنت دور الداعية أن يعرض الناس لآيات القرآن ده دور الداعية يتلو عليهم آياتنا بعد تلاوة الآيات يحدث التزكية بعد التزكية يحدث التعليم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة دي المراحل تلاوة الآيات تؤدي إلى تزكية تؤدي إلى دخول العلم بقلب طاهر فعندئذ ينفع العلم فربنا بيقول له وما يدريك لعله يزكى أو لو مش هيحصل التزكي هيحدث التذكر أو يتذكر أو يتذكر فتنفعه الذكر يبقى احنا بنقول أحيانا تقييم الداعية بيطلع خطأ ويقيم ان الشخص ده مش هيبقى فيه منه امل لكن ربنا بيقول لك وما يدريك قاعده مهمه جدا عند الدعاء يتقال لهم وما يدريك لعله يزكي وكان ال- المشهور ايضا في السير ان كان الصحابه لما يمروا على عمر بن الخطاب في الجاهليه يقولون لو اسلم حمار بن الخطاب ما اسلم عمر واسلم عمر رضي الله عنه وكان تاني واحد في الامه بعد سيدنا ابو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم طيب فربنا بيقول له اما من استغنى فانت له تصدى يعني طيب التاني ده انت بتختاره على اساس ايه ده واحد استغنى وده اكتر صفة تخلي الانسان ما يستفدش من كلامك المستغني لان المفتقر الى ايات الله عز وجل لذلك القرآن دايما من اهم طرقات القرآن على القلب الغافل انه يبين ال- اماكن الضعف عند النفس البشريه يجيب مثلا الانسان ويحطه في نص البحر ويقول له انت هنا ضعيف يذكر الانسان بلحظه الوفاه ويقول له انت هنا ضعيف يذكر الانسان جئتمونا فرادى يوم القيامه يقول له انت هنا ضعيف يذكر الانسان وهو على فراش المرض ويقول له انت هنا ضعيف فالقرآن يذكر الإنسان بلحظات الضعف حتى يحتاج إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني أنت محتاج لربنا طب اللي مستغني يقول لك أنا مش محتاج الدين مش محتاج أنت هتقعد تكلمني عن ال- الدين هيعمل لي إيه في الدنيا أو يوم القيامة أنا مش محتاج خلاص انا انا معايا مش محتاج اي حاجه فالمستغني ده لن ينفعه ما تقول له من كلام اما من استغنى فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انت رايح للمستغني الذي ظن نفسه غنيا او ظن ان ما معه سينفعه اما من استغنى فانت انت اللي المفروض الاولى بيك انك تروح للتاني فانت له كلمه له دي يعني كانك مفرغ نفسك عشانه طب انت فرغ نفسك عشان ده ليه فانت له تصدى قيل الصدى اما جاي من كلمه العطش يعني تفضل تبذل مجهود معاه لغايه كانك واقف لما تعطش او تتكلم معاه لما تعطش او من الجبل انت تقف له كالجبل يعني انت هتفني عمرك وهتتعب وهتعطش وهتقف كل ده عشان شخص مستغني لا مش دي المعايير اللي ربنا يريدها ده شخص استغنى فانت بتديه على قدر استغنائه لكن لما يتعارض المستغني مع المقبل لابد أن تخ- أن تختار المقبل وده معيار شرع ذكرته الصورة بوضوح عشان ما حدش يجي يقول لا أصل لو المستغني إيه، تبعي وده مش تبعي أنا أختار اللي تبعي. أبدا دي معايير شرعية هتسأل عنها يوم القيامة إيه، الدعاء علمهم الله عز وجل من فضله لا علم لنا إلا ما علمتنا هم مش أحرار يعلموا مين هم مش احرار يضحكوا في وش مين ويكشروا في وش مين الداعيه سيسال زي ما قلنا ربنا قال أأنت قلت للناس الداعية سيسأل عن هذه ال ال عن, كلي عن كلامه عن خطواته عن حركاته سيسأل عن هذا فلا بد أن يكون له إجابة لماذا فعل هذا ولماذا لم يفعل هذا لماذا فعل ذلك ولماذا لم يفعل ذلك فربنا بيقول له فأنت له تصدى وبعدين الكلمة بقى إيه ظننا في غالب الدعاء اللي بيعمل كده مش الحرص على المال طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا الحرص على إيمان هؤلاء وألا يخلد هؤلاء في جهنم طب بعض الدعاء اللي ممكن يفضل الغني المعرض على الفقير المقبر المقبل يا جماعة هنا بعض الناس يقول لك إيه يبقى نطلع بقاعدة هنا إن الفقير دايما مقدم على الغني القضية هنا مش قضية غني وفقير القضية هنا قضية إقبال وإعراض صاحب بعض المفسرين قال استغنى أي بالمال لا القضية هنا مش ان دايما القرآن بيقول لك لابد ان تفضل الفقير على الغني طب افرض غني مقبل وفقير معرض انا اختار المقبل ولو عند التعارض انت بتختار المقبل ربنا هنا قال استغنى جاب عكسها ما قالش فقير يعني لما نيجي نشوف السورة بتقول ايه اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما ما قالش واما الفقير قال واما من جاءك يبقى جاءك دي عكس استغنى يبقى استغنى ده اداك ظهره ومشي فلعلك باخع نفسك على ايه هم مش موجودين على اثارهم هم مشوا طب انت هم مشوا خلاص هم مش عايزين يسمعوا هتتعب نفسك عشانهم ليه اهتم بالمقبل باللي جاي طالب حتى لو انت معتقد ده طبعا بالنسبه للدعاء مش بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو انت معتقد طب ده هيعمل لي ايه المعرض الغني ده لو التزم او لو اسلم ده ممكن يفتح ويصرف فلوس و... انما الفقير اللي جاي ده هيعمل ايه فربنا يقول لك وما يدريك فربنا هنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أما من استغنى فأنت له تصدى كلمة بقى زي ما نقول ظننا في غالب الدعاء إن شاء الله إن هو غرضه نشر الدين وإنه يبقى يعني قلبه محروق إن ده ما ما يسلمش او مح قلبه محروق ان ده ما يلتزمش فربنا بيشيل الحرج ده لان احيانا ان الانسان يكلف بما لا يطيق امر جديد عليه فربنا بيقول له وما عليك انت مش هتتحاسب على ده وما عليك الا يزكى الكلمه دي ممكن بالنسبة للداعية تعمل له توازن نفسي رهيب يعني ده أحد الأدعية اللي بيدعيها المؤمنون ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به فأنت أحيانا الداعية يحمل هو بقى اللي بيحمل نفسه ما لا طاقة له به يحمل نفسه إن هو ملزم إن الشباب كله يلتزم يحمل نفسه ان كل الناس دي لازم تخش في دين ربنا فيبقى متوتر نفسيا ويضطر انه يتخلى عن اشياء من الثوابت ويضطر انه يبدل ويغير طب انت اصلا ربنا ما امركش بكده يعني انت ربنا ما قالكش تعمل كده ليه تحمل نفسك ما لا تطيق فالكلمه دي تعمل توازن ربنا بيقول لك انا ما فرضتش عليك كده وما عليك الا يزكى امال اعمل ايه يا رب اعمل ايه طيب واما من جاءك يسعى هو ده اللي تلتفت ليه واما من جاءك هو اللي جاي برجليه جاءك وبعدين مش جاي بس ده جاي يسعى ده جاي باذل مجهود كيف تفضل من استغنى على من جاءك يسعى وأما من شوف المعايير الربانية بقى اللي بتوضح الأمور مش قضية غني وفقير وأما من جاءك يسعى جميلة قوي كلمة وهو يخشى قيل يخشى الله وقيل يخشى أن تعرض عنه وقيل طب لو احنا خدنا القول بتاع أنه يخشى الله طب ازاي هو جاي للنبي صلى الله عليه وسلم ويخشى الله دي عاملة بالظبط زي قول الله عز وجل وتشوف ده فقه الصحابة بقى انه كان بيرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن قلبه معلق بالله ربنا بيقول ايه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي اليك وتشتكي الى الله يعني هي بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشكوى في الحقيقة الى الله قلبها متعلق قلبها متعلق بالله مش حتى مش بالرسول صلى الله عليه وسلم تجادلك في زوجها كان متوقع متوقع وتشتكي إليك والله يسمع لكن ربنا بيقول ايه تجادلك في زوجها وتشتكي الله برضه ده جاي للنبي صلى الله عليه وسلم لكن عارف ان الهدايه بيد الله عز وجل وعارف ان ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت هو جاي وعارف ان الهدايه بيد الله وهو مامور ان يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو عمل اللي ربنا قال له عليه وده لازم يبقى في شعور اي مدعو او اي شخص طالب الهدايه ورايح لعالم او رايح لداعيه او رايح لشخص يعلم ان عنده خير ما يبقاش قلبه متعلق بيه ابدا لازم يعرف وهو رايح للعالم يا عبادي كلكم ضال حتى العالم إلا من هديته يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته لازم يعرف أن قلبه يتعلق بالله مش بالشخص واللي هيروح لعالم أو لداعية وقلبه يتعلق به قد يحرم بسبب ذلك أن قلبه مش متعلق بالله سبحانه وتعالى لابد أن تتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت أنت أي يعني الفعل ده ما كان ينبغي أن, أن, أن يصدر منك أنت فأنت عنه تلهى أو معناها فأنت عنه تلهى أي إذا تلهيت أنت عنه فمن سيكون له لو الدعاة انشغلوا عن المقبلين بالمعرضين من سيعلم المقبلين من سيعلمهم أمر دينهم من من سيزكيهم من سيتلو عليهم الآيات من يعلمهم الكتاب والحكمة إذا انشغل الدعاء عن المقبلين وانشغلوا بالمعرضين إذا انشغل الدعاء لما ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء هم عمالين يطلبوا آيات وآيات وآيات طيب لو أنت انشغلت بنفق الأرض وسلم السماء إذا ماذا إذا انشغل الدعاء بنفق الأرض وسلم السماء لو الدعاء قعدوا ينشغلوا ويعملوا حركات عشان المعرضين وسابوا المقبلين من سيعلم المقبلين فأنت عنه عن عن ده بيسموه حرف التجاوز يعني انت بعيد عنه وسايبه ليه والكلمه بقى العجيبه قوي في الصوره اللي المفسرين حتى وقفوا قدامها بحرج وهم بيفسروها كلمه تلهى تخيل الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انت عنه تلهى يعني كان الداعيه لو فعل حاجه ليست من الاولويات وترك الاولى له في الدعوه يخاطب بلفظ تلهى وكأن الانشغال بالمعرض وترك المقبل ربنا سماه تلاه فليحذر الداعية وليحذر طالب العلم أحيانا طالب العلم ينشغل أنه يتعلم أشياء الواقع مش محتاجها والواقع محتاج أشياء معينة أنه يتعلمها ده نوع من أنواع التلاهي الداعية ينشغل ب... بأمور ليست في واقعه ده نوع من أنواع التلاهي لابد أن يحذر الداعية وأن يحذر العامل لدين الله وأن يحذر المنفق اللي عايز يصرف الفلوس مش القضية أنك تصرف فلوس وخلاص لازم تعرف أنت الفلوس دي بتتصرف في المكان الصح ولا لا أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن أمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله إنك تعمل أعمال صالحة في وقت الدين محتاج أعمال أخرى ده تلاهي يبقى إذا القضية مش إنك بتعمل أي خير وخلاص لا في معايير لضبط الأولويات بتاعتك فقد يسمى فعلك لنصرة الدين في وقت من الأوقات إذا أعرضت عما هو أولى قد يسمى تلهي فأنت عنه تلهب وفي نقطة هنا قد تكون صعبة بس أنا هقولها على عجالة فعل تلهى ده بعض العلماء قال ده فعل بيسموه أفعال المطاوعة يعني ايه أفعال المطاوعة ده أفعال المطاوعة ده إن الفعل ده بالرغم ان الفاعل هو اللي عمل الفعل لكن الفعل ده ما حصلش لوحده ده في فاعل آخر هو اللي خلى الفعل ده يحدث فبنسمي ان الفاعل ده طاوع الفاعل الاولاني يعني ايه الكلام ده عشان افهم يعني لما يتخيل اجيب لكم مثال بسيط صغير لما يجي ابنك الصغير يقول لك ايه الحق يا بابا ده الكوبايه انكسرت انكسر انفعل ده صيغ من صيغ افعال المطوعه فانت هتقول له مين اللي كسرها يعني الكوبايه ما انكسرتش لوحدها ده اكيد الكوبايه طاوعت فاعل اخر بالرغم ان انكسر الكوب الكوب ده فاعل في اعرابه لغه انكسر الكوب الكوب ده فاعل لكن احنا بنقول فعل ده فعل مطوعه يعني ايه فعل مطوعه يعني في فاعل اخر هو اللي خلى الفعل ده يحصل فبنقول انكسر الكوب بالرغم ان الكوب فاعل لكن مين الفاعل الحقيقي فتقول للولا انطق ما تستهبلش قول الحقيقه مين اللي كسر الكوبايه الكوبايه ما اتكسرتش لوحدها فكذلك دي افعال مطوعه ان الفعل ده ما حصلش لوحده زي اذ انبعث اشقاها وشرح ده هتلاقوه ان شاء الله في شرح في خطبه في سوره الشمس انبعث اشقاها هو ما قامش لوحده ده هم اللي قعدوا يسخنوه عشان يقوم يقتل الناقه فهو اتحرك فكلمه تلهى مش معناه معناها ايه ان اهل الباطل يحاولون ان يقوموا بالهاء العاملين لدين الله يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان عمل كده من نفسه هو ال... لا ده هم كانوا قاصدين يشغلوه عن الفقراء هم قاصدين يشغلوه عن المعرضين هم قاصدين يشغلوا الداعيه ودايما يعملوا كده ان اهل الباطل يحاولوا يقوموا باصطناع اشياء وافعال تلهي الداعيه الداعيه مثلا يبقى بيخوض معركه معينه بين الحق والباطل يقوموا يجيبوا له شبهات يخليه يتشغل بيها زي ما احنا شايفين دلوقتي الشبهات عذاب القبر والبخاري وحاجات قتلت بحثا وترد عليها انت ماشي في قضية يشغلك عنها ده نوع من انواع التلاهي او يخترع لك قضية يشغلك بيها او يلقي عليك تهم ويتهمك في في عرضك ويتهمك باشياء معينة هو كل ده عايز يلهيك فكذلك هم عايزين يلهوا هم عارفين ان حتى هؤلاء الفقراء لو تركوا وتعرضوا لكتاب الله عز وجل هيتغير احوالهم لكن هم عايزين يلهوك عن ده يعني هل كانت مشكلة أغنياء قريش وجود الفقراء هي دي كانت المشكلة الوحيدة في إسلامهم يعني لو الفقراء كانوا مشوا كانوا هيسلموا فعلا هي دي لكن لا مش دي مشكلة ده هو عايزين يلهوا الداعية عن دعوته فأنت عنه تلهى فربنا بيقول له كلا هذه الكلمة يعني الشديدة تقال للداعية اللي بيقدم أشياء ليست هي من الأولويات نعم الداعية لابد أن يكون على حذر في خطواته وفي كلماته وأن يزن أفعاله بميزان شرعي كلا إنها تذكرة أي إن الوظيفة تذكرة أو إن الدعوة تذكرة أو إن القرآن تذكرة أيا كان إن الدور بتاعك أنت مذكر أنت مش مسؤول عن ده أو عن ده أو عن ده وما عليك ألا يزكي أنت وظيفتك حتى لا تنساها في مشاغل الحياة إنها تذكرة فمن شاء ذكره طيب هذه التذكرة وهذه الآيات موجودة فين في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة هنا ربنا وصف الصحف بثلاث صفات ووصف حاملي الصحف بثلاث صفات وصف الصحف بأنها مكرمة مرفوعة مطهرة ووصف حاملي الصحف بأنهم سفرة كرام بررة وهذه الصحف بأيديهم الصحف دي قيل مع الملائكة وانه ممكن يبقى الوحي اللي مع الملائكة او الصحف اللي في ايدي الملائكة اللي بيكتبوا فيها الأعمال أو الصحف دي على بعض الأقوال ال ال ال القرآن المصحف يعني الآيات الكتاب الله عز وجل اللي موجودة بأيدي الصحابة فكلمة سفرة كرام بررة إما اللي يقصد بها الملائكة أو يقصد بها الصحابة وكلمة الصحف إما يقصد بها الصحف اللي مع الملائكة سواء اللي فيها الوحي أو فيها الأعمال العباد أو آيات كتاب الله عز وجل أيا كان هذه الصحف اللي هي التذكرة اللي هي الوحي ربنا يقول هذه الآيات مكتوبة في صحف لو قلنا ان الآيات ابتداء نزلت ان دي الملائكة فكذلك يقاس عليها العاملين لدين الله عز وجل من أهل الأرض فربنا وصف الصحف اللي هي آيات القرآن إنها مكرمة فلا بد ألا يعني ان هي لازم تكرم ما, ما تنزلهاش يعني ما, ما يبقاش مثلا في استخفاف بآيات القرآن ما يحصلش مثلا ان هم يعملوا حاجة فانت مضطر انك انت تقول القرآن بطريقة معينة عشان ترضيهم لا القرآن يظل مكرم ما تخليش ضغطهم عليك يخليك ت... يخليك تغير في طريقة عرضك للقرآن انت مثلا عايز تغير في طريقة عرضك للقرآن لا عشان ترضيهم لابد أن تحافظ على مستوى التكريم الذي ارتضاه الله عز وجل لآياته مرفوعة هم مرضوش يطلعوا ما تنزلش ما تنزلش انت الآيات ما تحقرش انت من الآيات ما تغيرش انت في الآيات مكرمة مرفوعة مطهرة الثلاث أوصاف تحس ان فيها رفعة هو اللي مرضاش يطلع انت ما تن... انت مش معنى ما تنزلوش مش قصدي انك انت ما تنزلش الناس لكن لازم تنزل للناس لكن لا تغير في الايات لا تبدل في الايات الايات ستظل عزيزه عشان كده ربنا بيقول فمن شاء ذكر اللي عايز ويقبل ربنا مش هيمنعه لكن لابد ان يقبل هو اللي يجي اما من جاءك طيب حاملي بقى الصحف ايدي سفره كرام برره دي لازم الداعيه يتحلى بهذه الاوصاف سفره يعني ايه سفر السفير ده من معناه الكشف السفرة المكشوفة وقيل ان التفسير جاية من كلمة السفر ايا كان ده يعني كشف عن معاني الايات فالسفرة اللي بيكشفوا للناس عن معاني القرآن واللي بيوضح للناس عن معاني الدين يبقى اول وصف وخد بالك جات ان هي بايديهم بايديهم يعني تمكن صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي بايدي يعني والباء دي الملاصقة ان على طول حاملين لكتاب الله لا يدعون إلا بكتاب الله عز وجل على طول هو حامل لكتاب الله يتحرك بكتاب الله عز وجل بين الناس مش بيتحرك بكلامه لا اللي بينشره أهم حاجة بينشرها بين الناس كتاب الله عز وجل بأيدي سفرة طيب هو مع القرآن بيتحرك الناس بيعمل إيه يبين للناس معاني الوحي دي سفرة كرام كريم مش بخيل أو كرام يعني لا يتدنس بأخلاق الناس زي قول الله عز وجل كده وإذا مروا باللغو مروا كراما أي لا يتدنس لو في أخلاق سيئة ما بيتغيرش ما بيخليش أخلاق الناس تؤثر على أخلاقه ما يقولش مثلا الناس عملتني وحش أنا هعملهم وحش هو ما بيقوليش ما, بي ما بيقوليش سلام عليكم أنا مش هقول له سلام عليكم لما آه والد سيدنا إبراهيم قال له لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني ماليا هو عمال يقول له قبلها في سوره مريم اربع مرات يا ابتي يا ابتي يا ابتي يا ابتي وفي الاخر بيقول له هرميك بالطوب سيدنا ابراهيم ما قالوش تصدق انا غلطان لكن انا عمال اقول لك يا ابتي يا ابتي وانت تقول لي ترميني بالطوب اه ده انا ما غلطان انا لا مالوش كده قال سلام عليك ده الانسان الكريم الذي لا يتاثر باخلاق الناس ولا يعني يتدنس ويتاثر باخلاقهم وده احد معاني قول الله عز وجل في الداعيه وثيابك فطاهر لازم دايما ثيابك وأخلاقك تظل وباطنك يظل طاهر لا يتأثر أبدا بأخلاق الناس كرام بررة البرر المتسع في فعل الخير للناس لذلك لما ربنا قال إن الأبرار في سورة الإنسان إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا قال بيعملوا إيه من أفعالهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا فده متوسع في أعمال الخير حتى للأسير الكافر يطعمه فإذا صفات الداعية أنه بأيديه القرآن لا يتحرك إلا بالقرآن رقم اثنين يوضح ويفسر ويسفر للناس عن معاني القرآن سفرة كرام لا يتأثر بأخلاقهم ويكون كريم معهم برر يتوسع في فعل الخيرات سواء في الطاعات أو فعل الخير مع الناس دي صفات الداعية اللي يتحرك بين الناس ثم بعد ذلك ما عليه ألا يزكى أحد خلاص انت هنا عملت اللي عليك لو انت قصرت في الأشياء دي تحاسب عليه لكن انت تحلت بهذه الأخلاق وخليت الصحف بيديك وبقيت من السفر الكرام البرر وقيل ده قلنا وصف للملائكة حاملي الوحي وده كذلك يبقى وصف الحامل الوحي في في الدنيا لابد أن تتحلى بهذه الأخلاق تحليت بهذه الأخلاق وانتشرت بين الناس ما عليك ألا يزكى أحد زي ما أمنا خديجة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما تخافش كلا والله لا يخزيك الله أبدا طالما بتحافظ على الصفات دي أنت ما تخافش استمر واثبت ولو اجتمع عليك أهل الأرض بأيدي سفرة كرام بررة ثم بعد كل الوصف ده فربنا بيقول إن هيظل ناس معرضة مهما عملت والله لو أنت بقيت بأيديك الصحف وسفرة وكرام بررة هيظل في ناس معرضة فربنا بيقول قتل الإنسان ما أكفره في ناس بالرغم من كل هذا ستحافظ على الإعراض والعياذ بالله ولن تقبل أن تتزكى فربنا بيقول قتل الإنسان ما أكفره ما أكفره فيها معنيين أي ما أشد كفره ما تعجب أو ما استفهامية ما الذي يجعله يكفر إيه اللي مخليه يكفر زعلان من إيه مش, مش مقتنع بإيه أو تعجب أبعد كل هذا يكفر ما أشد كفره قتل الإنسان ما أكفره طبعا قتل قالوا بعد لعنة طب وليه قتل مش لعنة بعض العلماء حاول يفسر فجمع كلمة قتل في القرآن لها جت في أربع مواضع في الذريات وفي المدثر وفي عبسة وفي البروج قتل وحاول يجمع ايه المعنى المشترك وقال قتل دي اللعنة الدائمة مش اي لعنة ايا كان ده جهد لبعض العلماء قتل الانسان وما اكفر طب المعرض ده من اي شيء خلق معرض على ايه متكبر على ايه بيذكره باصله من اي شيء خلق من نطفه خلقه فقدره يعني ربنا بقى هنا بيقول للإنسان جاب, جاب له قصة من أول أنت معرض على إيه أنت إيه اللي مخليك معرض خدوا بالكم يا جماعة تذكير ربنا سبحانه وتعالى بالنعم على الإنسان كل صورة ليها وجهة بتأثر عليها وبتركز عليها هنجد هنا التركيز على قدرة الله المطلقة على الإنسان وأن الإنسان لا يخرج عن طوعه ان الانسان لا يخرج عن قدرة الله يعني مدى قهر الله عز وجل للانسان ده بالنسبة للصفات الاولانية لغاية إيه كلا لما يقضي ما امر وبعد كده النعم التانية فلينظر الانسان الى طعامه ده نوع اخر من النعم يبقى تذكير قدرة الله على الانسان وان الانسان لا يستطيع ان يخرج خارج هذه القدرة مهما اوتي من قوة لان يخرج خارج هذه القدرة ونوع تاني من النعم من أول فلينظر الإنسان إلى طعام النوع التاني من النعم بيركز على حاجتين على التنوع والكثرة أن صببنا الماء صبا الكثرة والتنوع حبا وقضبا وعنبا ونخلة وزيتون يعني تنوع وحدائق وغلبة وفاكهة وأبا يبقى النعم التانية فيها حاجتين التنوع والكثرة والتذكير بالأولانية القدرة المطلقة التي لا يستطيع الإنسان أن يخرج عنها وكأن هذه الآيات تحاصر الإنسان المعرض وكأن هذه الآيات لابد أن يستعملها الداعية مع الإنسان المعرض يبقى الإنسان المعرض له خطاب والإنسان المقبل له خطاب والإنسان المتحير له خطاب والإنسان المستضعف له خطاب والإنسان المستكبر له خطاب ده الإنسان المعرض اللي مش عايز يسمع في أول الصورة هو مستغني وده سر هيجينا وده سر تسمية يوم القيامة هنا باسم الصاخة احنا اتكلمنا عن اسم الطامة ليه اسم الطامة وهيجي ليه اسم الغاشية يجي هناك هنا اسم الصاخة التي تصم الأذان لأنه ما كانش عايز يسمع فهتيجي حاجة هتخليه يسمع غصب عنه طيب هنا نتكلم معاه ازاي تذكره ان انت هتروح من ربنا فين ربنا جابك من نطفة خلقك من نطفة فقدره يعني ايه قدره ربنا قدر كل حاجة فيك ربنا قدر طولك وشكلك وعرضك ولون عينيك و... وش... وال... وعمرك وطريقة والقلب لغاية امتى والنفس والكل كل ده ربنا اللي قدره انت لم تفعل شيئا شوف ان انت بت... بتحاصر الانسان انت بتنكر ايه ده انت كل حاجة ربنا اللي عملها فيك بتنكر ايه ده انت انت ما تقدرش تختار لون شعرك انت ما تقدرش تختار شكلك انت ما تقدر انت ما تقدرش رب انت ما تقدرش تختار يوم ده حتى شوف الكلمة ثم السبيل يسرها انت ما تعرفش تنزل من بطن امك لولا ان ربنا السبيل يسرها قيل خروج الانسان السبيل ما كان خروج الانسان من الرحم ده لولا ان ربنا يسر ما كنتش نزلت ده اختيار الامام الطبري وقيل السبيل يسرها يعني طريق الهداية أو طريق الضلال ومال إلى ابن كثير لكن لو قلنا سياق الآيات على اختيار الطبري يعني حتى أنت كنت نطق ربنا خلاك بني آدم كيف تحولت النطفة لبني آدم ومن الذي قدر هذه الأشياء ربنا أنت ما عملتش حاجة كيف خرجت من بطن أمك ربنا أنت ما عملتش حاجة أنت ما, أنت ما اخترتش إمتى تنزل ولا تعرف تنزل لوحدك ثم السبيل يسره وربنا هيختار إمتى تموت أنت لا تتحكم في معاد موتك أنت لا تستطيع أن تفعل ذلك ثم أماته فأقبره ربنا خلاك تبقى تحت الأرض قيل ده تكرمة وقيل ده مش بس تكرمة ده قهر للإنسان ربنا خلاك تتحط تحت الأرض ثم أماته فأقبره كان متوقع سياق الآيات ربنا يقول إيه ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم أنشره يعني يبعثه لا تيجي كلمة ثم إيه إذا شاء ليه كلمة ثم إذا شاء كأن ربنا بيقول لك أنا هسيبك ميت لغاية لما أشاء إنك تبعث فربنا يبعثك في الوقت الذي يشاء طب أنت بتعمل إيه ربنا اللي جابك من النطفة وربنا اللي قدر من وسط ملايين الحيوانات المنوية إن الحيوان المنوي ده هو اللي يوصل وربنا اللي قدر المواصفات وربنا اللي قدر البويضة وربنا اللي قدر الزمان والمكان والشكل والسبيل النزول ومعاد حياتك ومعاد موتك تقبر ثم يتركك إلى أن يشاء الله ثم يبعثك طب أنت بعد كلا لما يقضي ما أمره بعد كل ده أنت لسه مش عايز تنفذ أمره كلمة كلا لما يقضي ما أمره قيل من معانيها أي لما يقضي الإنسان اللي هنا الفاعل الإنسان كلا لما يقضي الإنسان ما أمره الله به يعني لسه ما عملش الطاعات الواجبة عليه يعني بعد ذكر هذه النعم اللي فاتت أنت ما عملتش الواجب عليك تجاه شكر هذه النعم انت واجب عليك شكر نعم معينة انت ما عملتوش كلا لما يقضي ما أمره وقيل كلا لما يقضي ما أمره يعني لسه الله عز وجل لم يشأ أن يبعثه الآن ويتركه الآن يعيش في الدنيا كلا لما وده اختيار الإمام الكثير القول الثاني كلا لما يقضي ما أمره طيب فلينظر الإنسان إلى طعام ايه علاقة الآيات دي باللي قبلها في ناس قالوا إذا أراد الإنسان أن يقضي ما عليه من شكر نعمة الله عز وجل فعليه أن ينظر إلى نعم الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعام يبقى ربطها باللي قبلها قال كلا لما يقضي ما أمره أي لم يفعل الإنسان ما أمره الله عز وجل به من الشكر وإذا أراد الإنسان أن يشكر الله حق شكره فليفعل ماذا فلينظر أي تدبرا فلينظر الإنسان إلى طعامه خلاص وقيل إذا أراد أن يعظم الله حق قدره فلينظر الإنسان فليتأمل في آيات الله هنجد هنا السورة جابت النظر في حاجتين النظر في آيات الله القرآن المتلوة اللي هي الصحف المطهرة والنظر في الكون آيات الله الكونية المرئية يبقى النظر في آيات الله المقروءة والنظر في آيات الله المنظورة الكون المنظور وكتاب الله عز وجل القرآن الكون والقرآن اللي عايز يعني يفعل ما أمره الله عز وجل, عز وجل عليه ما أمره الله عز وجل به فلينظر في القرآن وفلينظر في الكون فلينظر الإنسان إلى طعامه أن العظمة وعشان الوقت بقى أن صببنا الماء صب الكثرة ثم شققنا الأرض شقة يعني هذه النبتة لما طلعت مش هي اللي شقت الأرض النبتة ضعيفة منظر ال ال النبتة الخضرة الصغيرة وهي بتشق الطين وتطلع ربنا بيقول لك أنا اللي شقت لها ده مش ده مش هي اللي عملته أن ش... أن صوبنا الماء صبا ثم شققنا نسب الله عز وجل الشق إليه ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة مين اللي دخل جوه وأنبت الحب حبة وعنبا وقبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة متكالبة متكاثفة مين اللي عمل لك الجنات مين اللي عمل لك كل ده وحدائق غلبة وفاكهة وأبا ومش ليك انت لوحدك متاعا لكم ولأنعامكم مين اللي عمل لك كل النعم دي قلنا هنا النعم بتتميز بالكثرة والتنوع فإذا جاءت الصاخة طالما هو مش راضي يجي بقى أما من جاءك يسعى هو ما رضاش يجي تاني المستغني طيب انت مش هتيجي الصخة هي اللي هتيجي بقى فإذا جاءت الصخة قلنا ليه اختيار الصخة هنا لأن هو ما كانش عايز يسمع كان رافض يسمع فهنا ربنا بيقول له هتسمع غصب عنك بقى الصخة يوم القيامة فإذا جاءت الصخة هناك كان بيهرب من النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يسمع هيجي من القيامة يهرب من قرايبه هناك كان هربان من النبي صلى الله عليه وسلم مستغني بإيه مستغني بعشيرته هناك هيهرب من هذه العشيرة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه في هنا سؤالين السؤال الأول ليه جه الترتيب ده ليه بدأ بالأخ وبعدين الأم والأب وبعدين الزوجة والبنين في حين في سورة المعارج جه ترتيب عكسي يعني هنا بدأ من الأبعد للأقرب الأخ أقرب منه الأب والأم أقرب منه الزوجة أقرب حاجة للشخص ال- الأولاد ده اللي بيحصل بعد الايه الزواج الترتيب ده يعني بيبقى أخوك وبعدين الأم والأب وبعدين الزوجة وبعدين أقرب حاجة ليك الز- الأولاد بدأ من الأبعد للأقرب نجد سورة المعارج العكس يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا بدأ من الأقرب للأبعد ليه هنا بدأ بالأبعد س- هنا هو كأنه عايز يهرب هو, هو هنا عايز يهرب من أي حد من أي علاقات فبيبدأ بالعلاقة الأبعد يكسرها لأن لسه في فرصة هو هنا فرصة الهرب هناك سورة المعارج فرصة الافتداء يعني ايه؟ يعني تخيل واحد بيترمى في جهنم خلاص بيقع عايز يجيب أقرب حاجة جنبه في إيده ياخدها يرميها وينجو فبيجيب أثمن حاجة بمعنى لو واحد بيغرق وقالوا له إيه ادفع فلوس وإحنا ننقذك هيمد إيده على أغلى حاجة في ثروته ويدفعها هيمد إيده على أغلى حاجة طب خدوا ده ونجوني إنما ده لسه بيهرب فبيبدأ يهرب من أخوه يلاقي ابوه وامه يبدا يهرب من ابوه وامه يلاقي زوجته وهنا الزوجه اتسمت صاحبه لانه العلاقه بينهم كويسه وبالرغم من كده هيهرب منها ويبدا يهرب من زوجته حتى اولاده يبدا يهرب منهم هناك بيمد ايده على اقرب حاجه عايز ينجو فيمد ايده على اغلى حاجه يعتقد انه هينجو لما يقدم اغلى حاجه فيقدم الاولاد ولسه مفيش فايده يقدم الاخ مفيش فايده يقدم و- ومن لطف التعبير هناك ما جابش الاب والام كان يعني حتى مراعاه لل- للادب مع الوالدين حتى هناك في الابتداء هنا الفرار ماشي انت هتسيبهم لكن هناك انت هترميهم في جهنم فربنا قال يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته ما- ما, ما ذكرش لفظ الاب والام لدرجه ان هناك لو خلص ثروته كلها وما عادش غير العالم ارمي العالم العالم كله في النار بس انا انجو مش مشكله يتقال له نرمي الدنيا كلها في النار وانت تنجو يقول لك اه مش مشكله لكن هنا هو لسه بيفر وبعدين هنا ما قالش يفر من الاخ والاب والام قال يفر من اخيه ده ربنا بيذكره بالعلاقه بتاعته اخوك انت هتهرب منه اه ههرب منه وامك وابوك هتهرب منهم اهرب منهم زوجتك التي صاحبتك في المشاكل تهرب منها اه اهرب منها اولادك اللي قطع منك تهرب من اللي قطع منك اه اهرب منهم شوف اللي كان بيهرب من الموعظه والنصيحه دلوقتي يهرب من اولاده وصاحبته وبنيه ليه يهرب منهم لكل امرئ منهم يومئذ شأن ايه يغنيه خد بالك من كلمة يغنيه وكلمة استغنى في الأول في الدنيا كان مستغني كان مشغول بالفلوس والأولاد هناك مشغول في الآخرة عن الفلوس والأولاد هناك وإذا العشار عطلت هناك يوم يفر المرء من أخيه في الدنيا كان مشغول بالأولاد والأموال عن عن الدين هناك مشغول بشأنه الخاص عن الأموال والأولاد لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه في الآخر بينقسم الناس إلى فريقين وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة دول الدعاء إلى الله دول العاملين لدين الله عز وجل اللي بيسفروا للناس والإسفار ده جاي من الصبح والإنارة والإضاءة وده أحد معاني سفرة إنه بيضيء للناس فكذلك مسفرة زي ما كان بينور للناس طريقهم في الدنيا يجي يوم القيامة وشه منور ينور للناس مسفرة ضاحكة زي ما كان بيضحك للناس ويستبشر بهم ويدعوهم إلى الله عز وجل كذلك ي- يكون ضاحك زي ما أدخل السرور على الناس في الدنيا بأن هو علمهم دين ربنا كذلك يكون ضاحك يوم القيامة وجوه يومئذ مسفرة ضاحك مستبشرة زي ما كان بيدخل البشرى على الناس في الدنيا ويبشرهم بالجنة اللي العاملين اللي, اللي بيسلموا ويدخلوا في دين الله عز وجل كذلك هو يستبشر مسفرة ضاحكة مستبشرة مسفرة مضيئة ضاحكة مستبشرة مستبشر باللي هيشوفه من النعيم يضحك لما رأى من نعيم الله عز وجل ولسه مستبشر لما سيحدث من نعيم الصنف الثاني هو وجوه يومئذ والعياذ بالله عليها غبرة الغبرة التراب ترهقها قطرة القطرة السواد يبقى عليها تراب ووش واسود اجتمع عليه حاجتين التراب والسواد ختمت الصورة أولئك هم الايه الكفرة دي مع الغبار الفجرة مع السواد وكأن الغبار والسواد دي الحواجز اللي وضعها بينه وبين الدين الغبار الكفر والسواد دي المعاصي دي الحاجات اللي وضعها بينه وبين دين ربنا فهتظل برضه تيجي على وجه على وجه يوم والعياذ بالله يوم القيامه فالغبره ده الكفر ده التراب اللي منعه الكفر ده ال ال الكافر يعني الزارع يعني اللي بيجيب البذره ويكفرها في الارض يعني يغطيها يحط تراب ويغطيها عشان تدفن في الارض فكذلك الكافر هو اللي حط التراب على فطرته وعلى سمعه مش عايز يسمع وعلى بصره وما اكتفاش بكده ده فجر في المعاصي فكل معصية تخلي وشه اسود اكتر كل معصية تخلي وشه اسود اكتر فجمع بين الكفر والفجور فكذلك يجتمع على وجهه التراب والسواد فكما جمع بين الكفر والفجور يجتمع على وجهه الغبار والسواد فانتهت الصورة إلى فريقين فريق الدعاة العاملين اللي بيدخلوا على الناس البشرة اللي بينوروا للناس طريقهم اللي في وسط الغبار والسواد اللي موجود في وسط الكفر والمعاصي اللي منتشرة هو لسه بيجاهد عشان ينشر دين ربنا بين الناس في ناس وجوهها مسفرة ضاحكة مستبشرة بالرغم ان في ناس والعياذ بالله هتيجي استجابت لهؤلاء فتأتي يوم القيامة عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة إذا أحبتي في الله هذه السورة صورة مهمة جدا للدعاة للعاملين لدين الله فصلت بين النبأ والنازعات والتكوير والانفطار هنجد ان صورتين كلموا عن يوم القيامة والموت وصورة مهمة للدعية وبعدين صورتين عن يوم القيامة التكوير والانفطار وبعدين صورة مهمة عن المعاملات صورة المطففين فتجد صور يوم القيامة وصور تعلمك تتعامل ازاي ودي صورة مهمة جدا للدعاء حتى لا ينحرفوا في طريقهم نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وأن يثبتنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير